إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني اللقاء الثاني في هذا الدرس الذي هو بعنوان بنو إسرائيل في القرآن الكريم القصة الكاملة تكلمنا في درس الماضي عن من هم بنو إسرائيل وما هي نشأتهم وتكلمنا عن هذه المرحلة التي وفدوا فيها إلى مصر بعد أن جاء يوسف عليه السلام وأصبح يعني ذا شأن وذا ملك في هذه الديار ثم جاء والده يعقوب ومعه إخوته واستوطنوا هذه الديار ثم كانوا في هذه البلاد فترة طويلة من الزمان قيل كانت هذه الفترة أكثر من أربعة قرون أكثر من 400 سنة عاش هؤلاء في هذه في هذه البلاد تكلم عن مرحلة خطيرة جدا جدا من مراحل عمر هذه الفئة وهذه الأمة والحقيقة أن هذه المرحلة يعني عاشها كل نبي مع قومه إنها مرحلة الاستضعاف الاستضعاف معناه أن تعيش الأمة مرحلة من الضعف والهوان والذل وتسلط العدو عليها استضعاف معناه أن يأتي غاشم أن يأتي ظالم أن يأتي جبار أن تأتي فئة مجرمة فتتسلط على فئة أخرى مؤمنة فتسومها العذاب وسوء العذاب وتفعل فيها الأفاعيل هذا الأمر يا إخوانا سنة كونية لم تخرج أمة قط عن هذا القيد حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا هذه الفترة في مكة 13 سنة مرحلة استضعاف سام المشركون الصحابة سوء العذاب وألوان العذاب شتى وكان نهاية هذه المرحلة أن هاجر الصحابة من مكة إلى إلى المدينة بنو إسرائيل عاشوا فترة من الزمان في مصر بعد وفاة يوسف عليه السلام معززين مكرمين يعني عاشوا في إكرام وفي عزة ومنعة كتب التاريخ تذكر أشياء كثيرة جدا ليس لها مستند أسباب كثيرة جدا عن لماذا تغيرت العلاقة بين بني إسرائيل وبين أهل مصر وكيف تحولت الحياة إلى حياة عداء واستذلال وتسلط وظلم وقهر من أهل مصر اللي هم القبط كلمة القبط مش معناها النصارى قبط لفظ يطلق على أهل هذه البلاد أهل مصر يعني كيف تحولت العلاقة من مرحلة إكرام ومعايشة إلى مرحلة تسلط وقهر وبطش من المصريين إلى بني إسرائيل الأسباب المذكورة في كتب التاريخ ليس عليها دليل لكن الذي يهمنا أن شيئا ما حدث جعل هذا العداء يستشري من المصريين تجاه بني إسرائيل هذه الفترة سترها القرآن في كثير جدا من المواضع ليه؟ حتى أولا أولا ينبه هذه الأمة المحمدية أن هذه الفترة فترة استضعاف فترة سنة كونية لا بد أن تمر بها الأمم هنعرف برضو النهاردة ليه اشمعنا ده الشيء الأول الشيء الثاني حتى يذكر بني إسرائيل بالنعم كنتم وأصبحتم عشان كده ربنا قال لسيدنا موسى إيه قال له وذكرهم ها بأيام الله قال تبارك وتعالى يعدد النعم وإذ نجيناكم يكلم مين يكلم بني إسرائيل وإذ نجيناكم من آل فرعون وأرجو أن تتنبه جدا لللفظ القرآني وإذ نجيناكم آل من فرعون ولا آل من آل فرعون احفظ ده عشان هنجلها دلوقتي وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب التعبير ما قالش يعذبونكم شوف التعبير عامل ازاي أحسن الحديث كلام ربنا يسومونكم قال أهل العلم أي يديمون عليكم مش العذاب لا سوء العذاب يعني اختار المصريون أسوأ وأبشع طرق المهانة والذل والعذاب فأوقعوه على بني إسرائيل باستمرار قال يذبحون أبناءكم في بعض في الآية الثانية قال تبارك وتعالى وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم في الآية الثالثة قال تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم القرآن القرآن إذا ما جمعتش الآيات المتشابهة حتى تعرف المعنى مش هتفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى الآية الأولانية بتقول إيه يسومونكم سوء العذاب يذبحون الآية الثالثة يسومونكم سوء العذاب ويذبحون إيه الفرق هنا حرف الواو هل في فايدة قال المفسرون يسومونكم سوء العذاب يذبحون وكأن سوء العذاب هو إيه تذبيح الأطفال واستبقاء مين النساء سيدنا موسى لما ربنا حكى قوله يسومونكم سوء العذاب دي حاجة و ها ويذبحون أبناءكم دل ذلك على أن كان في ألوان من العذاب غير الإيه؟ غير التذبيح لذلك اتفق المؤرخون جميعا على أن بني إسرائيل قد أصبحوا في أذل نقطة في مصر من المهانة والتسخير والضرب وكل شيء أصبحوا الخدم حتى أن أصبح في مهن معينة لا يقوم بها إلا بنو إسرائيل أما المصري لا ما يقومش بيها حتى يقال أن الفرعوني كلمة الفرعوني دي مش معناها الفرعون إنما كل من كان إيه في طوع فرعون كان إذا أراد أن يذهب ليقضي بولته عزكم الله ما كانش في حمامات طبعا عايز يعمل حمام هيعمل فين في الخلا يروح هو يعمل حمام كده لوحده يقول له خد يالا يجي وطي فيوطي يعمل ايه يركب فوقه يقول له ودينا عند اخر الشارع ده يروح بيه ياخده لحد هناك نزلني ينزل يعمل حمام يقول له تعالى يا ولا رجعني تاني لك ان تتخيل بقى قد ايه الذل وقد ايه المهانه الكلام ده مهم جدا عشان نعرف الناس دي قد ايه كانوا اذله وبعد كده ربنا عمل معاهم ايه وعملوا مع ربنا ايه قال تبارك وتعالى يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم تذبيح الابناء يعني المؤرخون ذكروا اسباب كثيره جدا جدا من أشهرها أن فرعون رأى رؤية رؤية معينة أولها له اسمع كده حط بين قوسين افتح قوس مهم جدا مين اللي رأ... مين اللي شاف الرؤية فرعون مين اللي فسر فأولها له الكهنة مين هم الكهنة عشان نعرف الرباعي الرباعي المنظم لمؤسسة فرعون عندنا فرعون هامان قارون الكهنة كم دول أربعة أقول تاني التأسيس بتاع المؤسسة بتاعة فرعون فرعون فرعون هامان اللي هي الايه القوة قارون اللي هو فلوس أربعة مين الكهنة اللي هم مين رجال الدين المخرفون ده التنظيم الطبيعي للايه للشلة دي طيب فأولوا له الرؤية إيه الرؤية؟ قالوا إن ولدا ذكرا سيخرج من بني إسرائيل سيكون فيه نهاية ملكك طب ما هم صدقوا هم يا مولانا جابوها منين دي؟ لا قيل إن أنها أصل هذا أصلا كانت نبوءة قالها إبراهيم عليه السلام وكان بنو إسرائيل عندما يسامون سوء العذاب يقولون للفراعنة إيه؟ اصبروا بس بكرة يطلع مننا عيل وإيه ويقضي عليكم يفعلون هذا بمن بالفراعنة فتلقف الكهنة ذلك فأوحوا بذلك إلى فرعون فأصدر فرعون قرارا بإيه بقتل الصبيان الذكور واستبقاء النساء برضو المفسرون اختلفوا اشمعنى بقى النساء يعني قالوا للخدمة والبعض قال حتى ينتهكوا أعراضهم لكن هذا يقال أن ليس عليه أي دليل حتى من التأريخ فالشاهد من الكلام أن فرعون أصدر هذا الأمر فعلا بدأ مسلسل التقتيل للصبيان الذكور وترك النساء حتى جاء آل فرعون مين آل فرعون برضه الجماعة اللي فين في ركابه فقالوا له إن استمرت على ذلك لو أنت مشيت على الكلام ده لن نجد من يخدمنا الرجاله عماله ايه تقل والنسل سينقطع فنريدك أن تستبقي في بني إسرائيل بعض الذكور فأصدر أمر آخر تعديل القانون قرار رقم 156 على سنة مش عارف كام ها إيه القرار خلاص سنة وسنة يا رجال سنة وسنة فحملت أم موسى في هارون في السنة التي فيها الصفح قدر ربنا وحملت بموسى في السنة التي فيها الايه القتل الشاهد ربنا عز وجل تكلم عن هذه المرحلة في غير ما موضع اسمع مثلا في أول سورة النمل قال تبارك وتعالى طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري عده ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون عشان كده سيدنا موسى لما راح لفرعون بيقول له ايه قصص نعم جزاك الله خير عشان كده ربنا قال ايه بيحكي عن سيدنا موسى قال فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا ها ولا تعذبهم ربنا قال برضه سبحانه وتعالى ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين طيب نيجي بقى هنا سؤال مهم جدا من الذي قام بتعذيب بني إسرائيل هو فرعون أم قالوا فرعون تعال نشوف كده نعد أول واحد ممن قام بالتعذيب والتنكيل والقهر والظلم المسؤول رقم واحد المسؤول رقم واحد مين فرعون قال تبارك وتعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ها بعدها ليه يذبح هو مين اللي ذبح يعني فرعون خد السكينه وراح كده يقف قدام الوليه تولد ياخد الولاد يذبحه ولا هو عمل ايه اصدر القرار ومع ذلك ربنا نسب الفعل لمين له فكل امر بالظلم كل امر بالقتل قاتل قاعده اهو قال يذبح ايه ابناءهم اذا اول واحد مين المجرم الاول المسؤول فرعون هذا المجرم غايه في الطغيان حتى يقال أنه ما جاء على ظهر هذه الأرض طاغية مثله ربنا في القرآن كده قال اذهب إلى فرعون ها؟ إنه طغى تخيل لما الملك سبحانه وتعالى يقول عن عبد إيه ها؟ إنه إيه طغى وقال تبارك وتعالى في الآية الثانية قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا اسمع بقى ده ليه من المسرفين ايه معنى المسرفين فلوس لا مسرفين فين في العذاب في واحد بيعذب وواحد بيعمل ايه يسرف في العذاب يعني مش بس بيعذب لا ده عذابه فيه سرف تخيل بقى ده كلام ربنا وربنا خلي بالك اخوانا مش بيبالغ انا ممكن ابالغ انا ممكن ابالغ وانت ممكن تبالغ توصف تقول يا فلان ده وتبالغ في الوصف لكن ربنا بيبالغ لا ده كلام ايه حق لما يقول انه كان من المسرفين تخيل بقى حط تحتها مليون خط طيب الثاني ممن قام بالتعذيب قال تبارك وتعالى وانا عايزك بقى تاخد منها الايه الدليل قال عز وجل وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون الآية الثانية قال تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون و وملئهم أن يفتنهم هنا ربنا ذكر صنف تاني مسؤول مسؤولية مباشرة, مباشرة مباشرة عن هذا الحدث مين هم الملأ مين هم الملأ؟ ملأ هم الأشراف المنتفعون حول الملك أي ملك في الدنيا حواليه جماعة من الناس أصحاب المنافع وظيفتهم حاجتين التطبيل والاستفادة يعني ايه التطبيل يعني بيقول لك مرة أحد الخلفاء في تاريخ المسلمين يعني خرج للصيد بيصطاد بقى حمام فرمى النبل فأخطأ الهدف أخطأ الايه الهدف فقال أحسنت قال أتهزأ بي قال أقصد أنك أحسنت إلى الحمامة واخد بالك فوظيفتهم إيه ها واحد التطبيل اثنين الانتفاع وعلى قدر نصيبه من التطبيل يكون حظه من ال... من الانتفاع قاعدة إيه اسمه بيسموه حاجة اسمها تناسب طردي ها تناسب إيه طردي هؤلاء هم عارفين ان فرعون عنده مشكلة من موسى فبيسخنوه آه يا ابو الفراعين هتسيب موسى ولا ايه اتذر موسى وقومه ليفسدوا كأن حد ماسكه مثلا يعني بقى هتسيبهم هو اصلا مفرتكهم ده هو العيال مذبح الاطفال اتذر موسى وقومه شوف بقى التعبير ها ليفسدوا في الارض شوف بقى لعب على الوتر الثاني ويذرك والهتك سؤال هو فرعون كان بيعبد ولا كان بيعبد كان بيعبد عشان كده في هذه الآية ويذرك وإلهتك يعني ويذرك وعبادتهم لك هم عارفين ان فرعون عايش جنون العظمة الناس بتقول له انت الاله وانت السيد وانت الرب والكلام ده مين بقى عمال يفرتك في المنظومة دي موسى ده وبنو اسرائيل بيقولوا احنا بقى بتوع ربنا واحنا الموحدين والكلام ده فخايف على الجماعه السذج المصريين يمشوا وراه فعمال يعمل ايه عمال يذبح فلعبوا له على الوتر ده ها ويذرك والهتك التاني بقى سنقتل هو اصلا كان بيعمل ايه كان بيقتل قال قال المفسرون كان يقتل فلما قالوا له, له ذلك عمل ايه ازداد في التقتيل كتر بقى المعيار اكتر كمان مش بس يعني وقف او زي ما هو لا زاد في الايه في الأمر إيه؟ شيئا الفرق الثالث آل فرعون قلت لكم في أول الدرس ربنا قال إيه وإذ نجيناكم من آل فرعون أنا لو أنا بصلي كده وأنت بتصلي في في التحيات بتقول إيه اللهم صل على محمد و وعلى آل محمد من آل محمد صلى الله عليه وسلم آل محمد على قول قول الأول آله أي من كانوا من إيه من ذريته وأهله ونسله قول الثاني قول من اتبعه على طريقته وملته ودينه هنا بقى من هم آل فرعون آل فرعون هم الذين اتبعوه على دينه واستمعوا لأوامره كل واحد كل واحد رضي وتابع أو له رضي وتابع ذاك الفرعون فيما أمرهم به دخل تحت كلمة إيه ها؟ آل فرعون قال تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ما دخلش فرعون بس ده هو ومين وكل من تبعه ورضي به يدخل في ذلك بقى مين كما قال تبارك وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا اسمع بقى التفصيل إن فرعون وهامان و وجنودهما كانوا خاطئين كل هذه السلسلة دخلت في هذا المضمار كل هؤلاء قاموا بهذا التنكيل وهذا التعذيب يقول القرطبي اسمع كلام جميل قوي بيقول ايه نسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعون ليه بقى قال وهم إنما كانوا يفعلون بأمره وسلطانه لتوليهم ذلك بأنفسهم وليعلم أن المباشر مأخوذ بفعله يعني الآمر ومن والمنفذ كل هؤلاء في هذا المضمار كده ربنا قال في سورة هود إيه قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون و... وملئه عملوا إيه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة ف... فأوردهم النار خذهم إيه يقدم بهم إلى إلى الجحيم السؤال الثاني بقى مهم هذا الكون له رب كل شيء يصنع على عينه هو الذي يقدر لماذا قدر الله تعالى ذاك الاستضعاف على بني إسرائيل فرعون والجماعة اللي معاه عالم كفرة صح وم- وبنو إسرائيل ده دول أبناء أنبياء حتى وإن كان فيهم معاصي بس م- إيه على التوحيد صح حتى إن شاء الله يكون فيهم كل الم- البلاوي بس في الآخر دول موحدين وفرعون والجماعة اللي معاه عالم كفرة طيب كيف كيف مكن الله تبارك وتعالى للكفار لفرعون ومن معه من رقاب هؤلاء المؤمنين سؤال خطير جدا نفس السؤال برضه المنطقي كيف مكن الله عز وجل لكفار قريش في أذية النبي وأصحابه أنا عمال أتخيل معايا كده المنظر طب بالله عليك كده أحب خلق الله إلى الله مين النبي صلى الله عليه وسلم تخيل المنظر معانا النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة بيت ربنا قاعد ساجد ساجد وفجأة يجي كلب كلب من كلاب كفار قريش جايب سلا جزور سلا تخيل بقى سلا جزور الواحد مننا معلش يعني لو تنظيف فرخة تنظيف فرخة قعد في البيت نص ساعة تقرف تقرف تنظيف فرخة ده بقى سلا جزور يعني كل القرف بتاع الجمل خده هذا المجرم والنبي ساجد لربنا ويشيله ويمشي خطوة خطوة خطوة وربنا سايبه لحد ما يجي يحط سلا الجزور فوق دماغه وفوق ظهره ازاي ليه انت بقى تبقى قاعد النبي يتعمل فيه كده ازاي وتمر الايام والنبي يمشي ويلاقي سميه المراه الصالحه مضروبه بالحربه في مكان العفه وقاتلها عمال رايح جاي سكران ويهزي وزي البغل مش فيه اي حاجه وسميه مقتوله يمر على بلال عمال ينضرب في رمضاء مكة أحد أحد آل ياسر صبرا آل ياسر ليه صحابة يطلعوا في سوق مكة هربانين الحبشة وراهم عمرو بن العاص مش سايبهم حتى ليه السؤال دايما اللي هو بيعمل على الناس كتير جدا أزمة تعال نعرف ليه نرجع للآية تاني وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم كمل الآية كده ها وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم شوف بقى عشان تبقى الموضوع بقى عندك بن- ب- بمنتهى الاختصار الله يعامل الخلق في هذا الكون بمنطق ان هو الرب يعني ايه الرب الرب ده فوق رب كل هؤلاء الخلق تعرف ان فرعون وهو بي بيغرق في البحر بعد اللي عمله ده كله سجله المليان طغيان ده وهو بيغرق بيقول آمنت أنه لا ما قدرش يقول إلا الله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل تخيل مين كان واقف وراه سيدنا جبريل شافه بيقول آمنت أنه لا إله إلا الذي أنت هت- هتسلم جاب طين في وشه وفي وشه سيدنا جبريل انت تسلم يقول لقد خشيت ان تدركه رحمه الله تدرك مين تدرك مين فرعون سيدنا عمر بن الخطاب يسلم في العام الخامس وسام المسلمين الاوائل سوء العذاب تخيل بقى لو كان عمر مات من السنه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ربنا يسيبه خمس سنين ده كله ليه؟ ابتلاءات في رب فوق بيعامل خلقه كلهم عارف ان في الكفره دول في ناس فيهم شويه نظافه فيهم شويه نور ممكن يجوا اتنين عارف ان في ناس في الصف المؤمن ما يستاهلوش يخشوا الجنه طب ما هم اسلموا هم اه بس اللي اسلم عشان حاجه كده عشان منصب اللي ايمانه ضعيف اللي نيته مش كويسه فربنا يجعل ذلك بلاء حتى يرى بين الخلق ويرى العبد من نفسه يوم القيامة من كان وماذا فعل وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم عشان كده ربنا عز وجل بيحكي بيقول ايه قال قال موسى لقومه بيكلم بقى جماعه بنو استعينوا بالله واصبروا ده بقى الامر الموجه لكل عبد مؤمن في في فتره استضعاف استعين بالله عز وجل واصبروا ليه يا عم ان الارض لفرعون صح فرعون مين ده فرعون كان بيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي يموت واكل طين يموت واكل طين هو كده قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ثم اسمع بقى والله والله الكلمتين دول الكلمتين دول منهج حياتك والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين هتلاقي في الصف بتاعك وهتلاقي قدامك ناس عمالة تفسد طالما أنه ليس بتقي لن تكون له العاقبة أه ممكن ينتفش ممكن ينتفخ في بعض الأوقات ليه؟ ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة لكن العاقبة هتكون لمين؟ للمتقين بس بس قال قالوا أوذينا شوف بقى هنا بقى التعبير بنو إسرائيل أوذينا من قبل أن تأتينا ده احنا يا عم قبل ما تطلع قبل ما تيجي يا موسى متبهدلين ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون سورة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال آية جميلة قوي قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض البلاء اختبار في سورة الأنفال آية عجيبة أوي آيتين في غاية العجب قال تعالى اسمع إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليه ليصدوا عن سبيل الله سؤال من الذي أعطى الكفار المال يعني أنا أسمع مثلا يقول لك فلان معاه 70 مليار بيرصد منهم سنويا سنويا مبلغ كذا لكذا في الصد عن سبيل الله عز وجل والمسلمين ما فيش دولة تتبنى الإسلام فرق ما بين في ان في دولة إسلامة مسلمة اه مصر دولة مسلمة السعودية دولة مسلمة الكويت دولة مسلمة لكن في دولة تتبنى الإسلام لا لا ما فيش احنا مسلمين لكن الاسلام ده بتاعنا واللي يجي يقرب منه هنفرتكه لا فرتكه مين ده مش موجود قال تعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله طب هتعمل ايه يا رب هتاخدها منهم ف فسينفقونها اه هيبنوا مراكز للتنصير وهينشروا الفسق والفجور ويعملوا مؤسسات للالحاد وكل شيء فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم دي بقى العاقبة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون طب ليه يا رب سبتهم أهو بقى العلة أهو اللام لام التعليل ليميز الله الخبيث من الطيب والله العظيم لولا هذه الفتن وهذه البلاءات لما اتضح المؤمن من المنافق ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله ها الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين لازم يحصل ده حتى يتضح ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض هيحصل حاجة اسمها المغناطيس ايه المغناطيس ده هيطلع ناس كده مغناطيس يلم حواليهم الخبثاء هيبانوا هتيجي الفتن كل ما تيجي فتنة واحد يقلع واحد يقلع واحد يقلع هتلاقيهم على جنب كده ملط معروفين ظاهرين قوي قبل الفتنه ما انتش عارف مين ال... ومين ما تعرفش تيجي الفتنه ده يقلع فينكشف اه هو انت منهم وانت منهم وانت منهم اه عشان اللي عنده خير ربنا يبين له ليهلك من هلك عن بينه و ويحيى من حي عن بينه ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الإيه؟ هم الخاسرون بعد ذلك جاء الفرج نتكلم عنه إن شاء الله عز وجل فجر الثلاثاء أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته